ندخل في الموضوع على طول بسم الله والابن والروح القدس إله واحد أمين نقف لسماع الإنجيل المقدس إنجيل القديس يوحنا إصحاح سبعة بركاته فلتكن معنا أمين وكان يسوع يتردد بعد هذا في الجليل لأنه لم يرد أن يتردد في اليهودية لأن اليهود كانوا يطلبون أن يقتلوه وكان عيد اليهود عيد المظال قريبا فقال له إخوته انتقل من هنا واذهب إلى اليهودية لكي يرى تلاميذك أيضا أعمالك التي تعمل لأنه ليس أحد يعمل شيئا في الخفاء وهو يريد أن يكون علانية إن كنت تعمل هذه الأشياء تظهر نفسك للعالم لأن إخوته أيضا لم يكونوا يؤمنون به فقال لهم يسوع أن وقتي لم يحضر بعد أما وقتكم ففي كل حين حاضر لا يقدر العالم أن يبغضكم ولكنه يبغضني أنا لأني أشهد عليه إن أعماله شريرة صعدوا أنتم إلى هذا العيد أنا لست أصعد بعد إلى هذا العيد لأن وقتي لم يكمل بعد قال لهم هذا ومكث في الجليل ولما كان إخوته قد صعدوا حينئذ صعد هو أيضا إلى العيد لا ظاهرا بل كأنه في الخفاء والسبح لإلهنا دائما أبديا آمين بعد ما اتكلمنا في المرات الماضية عن يسوع خبز الحياة وكان الإصحاح السادس كله بيتكلم عن يسوع الذي أشبع الجموع من خمس خبزات وسمكتين ويستطيع أن يشبعنا نحن أيضا ولما الجموع مشي وراه فابتدى يتكلم معاهم وقال لهم لأنكم أكلتم فشبعتم وابتدى يتكلم عن الكلام الحي إصحاح ستة بيتكلم عن خبز الحياة طب وإصحاح سبعة إصحاح سبعة هيتكلم عن نور العالم إصحاح سبعة هيتكلم عن نور العالم يبدأ الإصحاح بكلمات حلوة كان يسوع بعد ما حصل الموضوع ده واليهود وقفوا ضده وكثير من تلاميذه تركوه ساب اورشليم وساب اليهوديه ويقول لك وكان يسوع يتردد بعد هذا في الجليل لانه لم يرد ان يتردد في اليهوديه لان اليهود كانوا يطلبون ان يقتلوه عجبي طب ليه يا رب مش عايز تروح اليهوديه واورشليم اصل اليهود عايزين يقتلوني طب ما انت جاي من اجل هذه الساعه انا مش خايف من القتل ولا الموت طب امال ما رحتش ليه لان لم تاتي الساعه يعني لم تاتي الساعه انا بهرب لما يحبوا يقتلوني قبل الساعة لكن لما تيجي الساعة أنا هاجي برجليا وأسلم نفسي الشيطان حب يقضي عليه كتير لكن هو له رسالة قبل الخلاص لأن المسيح لما تجسد تجسد لسببين السبب الأول عشان يفدينا وده مهم جدا طب والسبب الثاني علشان يكون مثال لينا يعني ايه مثال لينا يعني يعيش طفولتنا يعيش شبابنا يعيش الرجولة يورينا ازاي بيتعامل مع الأحباء يورينا ازاي بيتعامل مع الاعداء ازاي بيتعامل مع الخاطئين ازاي بيتعامل مع المتعلمين فيبقى مثال لينا عشان يقول لنا تعلموا مني لاني وديع ومتواضع القلب فده اللي عايزينه نتعلم ونمشي خلفه ونختفي اثر ايه خطوات نمشي ورا خطوات علشان كده احبائي يسوع هنا الشيطان عايز كان يقضي عليه من البدايه أول مرة حب يقضى عليه إمتى؟ أول مرة حب يقضى عليه يا أحبائي بهرود وهو طفل وكان حاجة من الاثنين يا يقضي على هيرودس يا يقضي على هيرودس اتفضل يا يقضي على هيرودس طب ممكن يقتل هيرودس ليه يسوع صحيح ما قتلش هيرودس كان يقدر يقتله يقدر بس لو قتلوه يبقى الرسالة اللي جاي بيها باظ ليه لأن رسالته ابن الإنسان لم يأتي ليهلك بل ليخلص أنا رسالتي جاي أخلص فأول واحد يقتل هيرودس يقول آدي اللي جاي يخلص الناس جاي يدبحهم ذبح هيرودس نيجي نقول ما هيرودس شرير طب ما هو جاي للأسرار قدر يخلص وقدر ما قدرش يسيبه طيب يسيب هيرودس يقضى عليه ما لو قعد هيرودس يقضى عليه ما هي يقضى على روح هيرودس ودي ما يقدرش يعملها لان هو جاي يخلص مش جاي يهلك حد مش جاي يهلك ولا بني ادم الهلاك لسه وقته جاي في المجيء الثاني الدينونه لسه جايه في المجيء في المجيء الثاني لدين الاشرار لكن الخلاص ده مجيئه الاول جاي يخلص حتى لما مسكوه وضربوه وتفوا عليه وبهدلوه يقول لك كشاة سيخة الى الذبح وكنعجة ايه صامتة امام جزيها ظلم وتذلل اما هو فلم يفتح ايه يفتح فاه ما فتحش فمه وبخ اه وجه الويلات اه لكن اذى حد لا بابه مفتوح للكل اه من يقبل الي لا اخرجه خارجا لكن هو هرب من هرود برضه هنا من اليهود عمل ايه هرب عشان كده الكتاب يقول لك كان يتردد بعد هذا في الجليل والجليل ده رمز ليه للجهل منطقة الجليل دي منطقة الجهل واسمه جليل الأمم وبيطلق عليهم الكتاب الشعب الجالس في الظلمة أصل الجليل دي كل اللي فيها حرفيين عارف يعني ايه حرفيين؟ يعني صيادين وسمسرية وحدادين ونجارين وكانت عاصمة الجليل ايه؟ الناصرة عاصمة الجليل الناصرة وطبعا حيث يوجد الجهل والفقر تولد الجريمة عشان كده ما فيه جريمة حصلت فيك يا إسرائيل إلا وطالعة منين؟ من الجليل مسكوا حرامي أصل من الجليل مسكوا قطاع طرق من الجليل مسكوا قاتل من الجليل مسكوا واحد بيزور من الجليل مسكوا تاجر مخدرات من الجليل وده حتى اللي خلى الراجل نتنائيل يقول لفيلبس أمن الناصرة يخرج شيء صالح مش ممكن زي بالضبط أنا أقول لكم المسيح اتولد يعني نعتبر في زماننا هنا في مصر تقول لي المسيح جه فين اقول لك في البطنيه تقول لي ياه مش لاقي غير البطنيه وتقول لي اتولد فيها مكان المخدرات فحته موبوءه حته في نظر اسرائيل موبوءه والعجيب يا احبائي ان كل شبر فيك يا اسرائيل خرج منه نبي ما عدا الجليل حتى لما نيقوديموس هيبتدي يتكلم لما جه يدافع عن المسيح قالوا له جرى لك ايه؟ مخك راح فين؟ قريت في الكتاب المقدس فيه نبي, نبي طلع من الجليل؟ مفيش. لما مفيش نبي طلع من الجليل هيطلع المسيا من هناك. اتاري ربنا حافظ الحته دي عشان يطلع من اكبر حته موبوءه عشان يتحدى الشر ويستطيع ان يحوله الى ايه؟ الى خير. عشان كده جه هو مش من الناصره اصلا بصراحه مش من الناصره هو يهودي من بيت لحم من صوت يهوذا بس لما رجع سكن في الناصرة وخد الجنسية بتاع الناصرة واشتغل نجار وبقى راجل حرفي من الحرفيين وصعد ظهر منين من وسطيهم عشان كده لما يجي يقول لك يتردد في الجليل الجليل رغم الايه الجهل يا بخت الجهال بس مش الجهال طب ما ياما فيه ناس جهال وهيروحوا جهنم لا اصل فيه جاهل وحامل نفسه انه احكم الحكماء هتفتكر الجاهل ده بيقول لك لا ده عايز يا بخت الجاهل اللي حاسس انه ايه انه جاهل ويا بخت المتعلم اللي حاسس انه ايه جاهل ويا ويل الجاهل اللي حاسس في نفسه انه ايه متعلم عشان كده ليه حق ليه حق اساس لما يقف يكلم ربنا عارفين يقول له ايه يقول له صرت كبهيم عندك صرت كبهيم عندك ولكني دائما معك بهيم اه بهيم ليه بتقول كده يا اساس بهيم لان مش عارف مصلحه نفسه وده اللي السبب اللي خلى عروس النشيد تقول له ايه اجذبني خلاص شدني وراك اصل البهيم ما بيحكوش معاه البهيم بيعمل ايه بيشدوه شدني اصل انا مش عارف مصلحه نفسي كل ما افكر لنفسي واقول ده الصح اوقع نفسي في حفره اطلع من حفره اوقع نفسي في جحديره وواقع من خطيه لخطيه ومن شر لشر ومش عارف اسلك كويس ومش عارف اعمل ايه عشان كده واحد بعت لي سؤال ما جاوبتوش بيقول لي انا عملت كل الشرور واعتبت ناس كتيره ووقعت فتيات في الخطيه هل ربنا يقبل توبتي اوي اوي اوي اوي حتى لو هالك يقبل توبتي هو جاي للوحشين بس تعالى له حس بجهلك حس بخطأك هو مش جاي علشان اللي هيهلك ده جاي للي هلك جاء لكي يطلب ويخلص ما ايه ما قد هلك وحلوة كلمة يتردد كلمة جميلة يتردد على الجليل لكن لا يتردد على اليهودية يعني يجي يتردد على الناس اللي يقفوا قدامه خايبين اقف كده وقول يا رب انا بهدلت نفسي بوظت صورتك فيا ياما خدت قرارات ومشيت عكسها ياما وعدتك وخليت بيك ياما ضحك عليا ابليس وجرني ياما عملني خيشه ومسح بيا الارض ياما خد اعضائي وبهدلها وجعلها الات للاسم انا بصرخ لك من قلبي انا بقول لك يا رب انا جاهل يقول لك كل ما انت جاهل هجيلك مرة لا مرة واثنين وثلاثة هتردد عليك طول ما انت بتصرخ هتردد عليك هتردد على الجليل لكن مش هتردد على اليهودية الناس المتعلمين المتنورين اللي حاسين يقدروا يصلحوا نفسهم بنفسهم انا ما اشتغلش معاهم انا بشتغل مع الانسان اللي يقول لي انا غلب حماري انا فشلت يا رب على فكرة لما بتيجي تصلي بتعمل ايه اول حاجة علموها لك في مدارس الاحد لما تيجي تصلي يعمل ايه ترفع ايديه صح ليكن رفع يدي طب رفع الايدين علامة ايه التسليم لما الواحد يفشل يرفع ايديه ولما الواحد يتأذن يرفع ايديه حتى في الحرب لما يبص يلاقي نفسه قدام الاعداء ومش قدهم يروح عامل ايه؟ يرفع ايديه محدش يضربه يرفع ايديه علامة الفشل ويرفع ايديه علامة التسليم ويقول سلمنا فصرنا نحمد عشان كده يسوع من اول الانجيل عايز يشاور على حاجة ان يسوع يتردد على الجليل لكن لا يتردد على اليهودية واورشليم ليه لان اليهود يطلبون ان يقتلوه انا بعتبر ان اورشليم الارضيه رمز للعقل بتاع الانسان اورشليم الارضيه رمز للعقل بتاع الانسان وياما بعقلك بتحب تقتل يسوع تقول انا اقتل يسوع ايوه تقتله جواك عايز تخرجه من جواك هو انت كون تسلم نفسك لابليس وتمشي في طريق ابليس يعني معناها بتعلن انك ايه انك عايز تنهي يسوع من حياتك صح ولا لا عايز تنهي يسوع من حياتك عايز تقتل يسوع فيك يريدون ان يقتلوه هيقتلوه بس في الساعة المحددة لكن يحط حاجة جميلة وكان عيد لليهود عيد المظال قريبا يبقى الاصحاح السبعة تم فيه عيد ايه المظال هدي فكرة مصغرة على اعياد اليهود اليهود عندهم كم عيد سبع اعياد عشان تبقوا عارفين سبع اعياد اخر عيد فيهم عيد ايه المظاهر اول عيد عيد الفطر وتاني عيد عيد الفطير وتالت عيد عيد البكورة ورابع عيد عيد الخمسين لغاية دلوقتي تم أربعة فاضلين ثلاثة ما حصلوش خامس عيد عيد الأبواق سادس عيد عيد الكفارة سابع عيد عيد المزار ودول لهم رمز يا ريت تحفظوه العيد الاول عند اليهود عيد الفصح اللي هو صلب المسيح عيد الفصح المسيح جو الطلب العيد ده تم ولا لسه تم بعد عيد الفصح عيد ايه الفطير ايه هو عيد الفطير ده اسم الخطية ده اسم الخمير والفطير اللي هو العجينة اصل دايما الخمير رمز ليه للخطية للشر والفطير رمز ليه للخير عشان كده بمجرد ما المسيح اتصلب ومات شال خطيتنا الدفن يبقى دفن خطيتنا يبقى عشان كده يقول لك عيد الفطير على طول يبدا مباشره بعد عيد ايه؟ الفطر. خطيتنا اندفنت بعد ما المسيح ايه؟ اتصلب. في ثلاث ايام تموا الاعياد الثلاثه. عيد الفطر صلب المسيح يوم الجمعه. عيد الفطير يوم السبت دفن ايه؟ خطيتنا. عيد الثالث عيد ايه؟ البكوره اللي هو عيد ايه؟ ليه سموه البكوره؟ قد قام المسيح من الأموات وصار بكورة الراحلين أهو الكتاب قال عيد البكور عيد القيامة ثلاث أعياد ورا بعض عيد البكورة إيه عيد البكورة يقول لك في عيد البكورة يكون القمح كبر وخضر فتجيب حزمتين قمح خضر وترددهم على مذبح المحرقة شعواتهم بالنار تشعواتهم بالنار يا ده عيد البكوره يتحرقوا بالنار ما المسيح اتحرق بالنار وقام من الاموات بعد ان حرق خطايانا فيه والبكوره ده العود الاخضر وهو قال اذا كانوا قد فعلوا بالعود الاخضر هكذا كم وكم بايه بالعود اليابس يقول له بعد عيد البكوره تعد سبع اسابيع وفي سبت او في غد السبت السابع يعني سبع اسابيع بكم يوم وفي غد السبت السابع يعني يوم ايه يوم الخمسين تعمل عيد اسمه عيد الخمسين وده عيد ميلاد الكنيسة حلوا له الروح القدس والعيد الوحيد ده عيد الخمسين يقول له تجيب فيهم رغيفين خمير أول مرة يتقدم فيهم الخمير ممنوع يتقدم الخمير في الهيكل بتاع اليهود ما عدا في عيد إيه؟ الخمسين وسمعنا رغيفين للأمم واليهود والاثنين فيهم خمير اه الاثنين فيهم خطيه اليهود بالناموس مدانين والأمم من غير الناموس هالكين والاثنين يقول عنهم الجميع زاغوا وفسدوا وأعوزهم مجد الله ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد عيد ميلاد الكنيسة ده يوم الخمسين طيب في عيد بقى رقم كام خمسة لغاية دلوقتي مضوا أربع أعياد لكن الخامس لسه فاضلين فاضلين يعني مضوا أربعة أربعة من سبعة فاضلين كم عيد؟ فاضلين ثلاثة لسه ما حصلوش. العيد الخامس عيد الأبواق. وده عيد الأبواق ده إيه؟ ده يوم ما يجي المسيح يخطف الكنيسة. لأن الكنيسة لها بداية ولها نهاية. تبدأ بيوم الخمسين وتنتهي إنها تخطف على إيه؟ على السحاب. هي والروح القدس الروح القدس موجود هنا عشان كده في اخر سفر الرؤيا يقول لك الروح والعروس يقولان تعالى الروح والعروس يقولان ايه تعالى يبقى هنا لما بيجي يعلن لينا في عيد الك... عيد الابواق عيد الابواق ده احنا منتظرينه في تسالونيك الاولى اربعه يقول لك لان الرب نفسه بهتاف صوت رئيس ملائكه وبوق الله ويقول لك عند البوق الاخير سيتم سر الله ايه هو يجي ياخد كنيسته عيد الابواق ده احنا منتظرينه في عيدين تاني ايه هما عيد الكفارة ايه الكفارة ايه الفرق بين الفصح والكفارة اصل في ذبيحتين بيقدموهم اليهود ذبيحة المساء وذبيحة ايه الصباح صح صح صح معايا في الحته دي عشان جديده في ذبيحه مساء وذبيحه ايه صباح المسيح لما اتقدم في الصبح اتقدم في ايه في المساء عشان كده حتى احنا لغايه دلوقتي بنقول ليكن رفع يديه كذبيحه ايه مسائي مش صباحيه طب ايه الصباح الصباح اللي هو قرب مجيء المسيح الثاني علشان يجي المسيح الثاني مش هيجي الا لما اليهود يؤمنوا بيه وعشان يؤمنوا بيه لازم يدخلوا بوتقة ايه النار هيتبهدلوا بهدلة ما حصلتش هيتبهدلوا بهدلة ما حصلتش وبعند ما يتبهدلوا ويدخلوا في الضيقة واسمها ضيقة يعقوب عينهم هتتفتح ويؤمنوا بالمسيح بمجرد ما يؤمنوا بالمسيح يقبلهم وده اسمه ايه كفارة اصل دايما اللي يدخل السجن ويأدي العقوبة اول ما يطلع يقولوا له ايه كفارة انتوا بقى في الكنيسة ما بيقولكمش كفارة لانك انت مش هتأدي عقوبة المسيح ادى العقوبة عنك كل منا كل واحد في طريقه والرب وضع عليه اسم جميعنا تأديب سلامنا على ايه عليه هو هو اللي خد التأديب علشان كده عيد الفصح ده لينا احنا للكنيسة لكن عيد الكفارة ده لمين لليهود ده لسه ما حصلش ان ما كانوش يدخلوا في الكفارة ان ما كانوش يدخلوا في النار النار الصعبة اللي هتبهدلهم واللي هتتعبهم وفي الاخر تتفتح عينيهم زي مين زي اولاد يعقوب اولاد يعقوب يا احبائي اول ما سيد ارض مصر قال لهم ايه كلكم جواسيس ارموهم في السجن عارفين اول ما ارموهم في السجن جه يهوذا قال لهم ايه اه اهو دلوقتي ربنا بيطالبكم بدم اخوكم يوسف اللي انتوا بعتوه اول ما قال لهم الله يطالبكم بدم يوسف اخوكم اللي بعتوه يوسف بكى وقال لهم ايه انا يوسف اخوكم اول ما يوصلوا اليهود لدرجة اهو دلوقتي ربنا بيطالبنا بدم يسوع اخونا اللي قتلناه لانهم هم لغاية دلوقتي موافقين على انه دمه علينا وعلى اولادنا ومش معترفين بيه عارفين اول ما تنفتح عليهم يقول لك ايه يبكو عليه هيبكي كما تبكي ام على ايه على وحيدها ويقولوا ايه شوفوا اليهود هيقولوا ايه في اخر الايام نحن قد حسبناه يعني افتكرناه انه مصابا ومضروبا من الله يعني افتكرنا ان الراجل ده ملعون ربنا اللي قتله وهو مجروح لأجل معاصينا ومسحوق لأجل أثامنا تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا ياه هتنفتح عينيهم اول ما تنفتح عينيهم ينتهي العالم اول ما ينتهي العالم العالم كله هيبقى ملك لمين ملك العالم للمسيح ده عيد ايه المظال اخر عيد عيد الملك عيد ان لما نسمع صوت بيقول قد صارت ممالك الارض كلها للرب ولمسيحه جايين هنا بقى في عيد المظال وعايزينه يصعد هم ما يفهموش ايه هو عيد المظال اصعد قال لهم لسه لسه هو عيد المصاب يقول لك هنا ايه فقال له اخوته انتقل من هنا واذهب الى اليهودية لكي يرى ايضا تلاميذك اعمالك التي تعمل لانه ليس احد يعمل شيئا في الخفاء وهو يريد ان يكون ايه علانية ان كنت تعمل هذه الاشياء فاظهر نفسك للعالم ما انا هظهر نفسي وهظهر نفسي في عيد المزار بس لازم علشان اظهر نفسي في عيد المزار انتوا جايبين لي اخر عيد لكن لازم ابتدي بايه باول عيد انا هصعد اورشليم بس مش في عيد المزار هصعد في عيد ايه في عيد الفصح هتقدم في عيد الفصح عيد المزار هصر نفسي للعالم ده في اخر العالم هم مش فاهمين حاجة واللي بيقروا الانجيل دلوقتي يمكن يكونوا مش فاهمين ايه يقصد بيه يقصد بيه ايه عشان كده بيقولوا له روح اظهر نفسك للعالم غلطانين وانا جاي عشان اثبت وجودي انا مش جاي عشان اظهر نفسي ولا عشان امجد نفسي انا جاي علشان امجد ابي انا جاي امجد ابي اصل لو حبيت امجد نفسي يبقى رجعت في كلامي لان كلامه اخلى نفسه واخد صورة ايه عبد وفعلا قدر يمجد الاب يقول له ايها الاب انا مجدتك على الارض انا اللي مجدتك على الارض انا اللي مجدتك واظهرتك جئت لكم باسم ابي طعامي أن أعمل مشيئة إيه الذي أرسلني وأتمم إيه وأتمم عمله هم بيقولوا له اظهر نفسك للعالم طب اخواته بيقولوا له كده ليه اخواته مش يعني اخواته بالجسد اخواته اللي هم اولاد خالته اولاد الخاله واولاد العمه واولاد الخال واولاد العم في اليهود لغايه النهارده يسموهم ايه اخوات اخوات زي عندنا في الصعيد لغايه دلوقتي العمام يسموهم اب يقول لك ما يقولش عمي يقول لك ابوي فلان ابوي فلان فلما تروح لواحد يقول لك ابوي فلان تقول له هو انت ليك كم اب لا كل عمامي في درجه ايه ابويا ده ابوي فلان وده ابوي والصعايده يعرفوا الحته دي ما يقولش عمي فلان عمي دي بيقولها للغريب الراجل اللي في سن ابوه غريب يقول له عمي لكن الراجل اللي هو اخو الاب او ابن عم الاب بيقول له ابويا فلان فهنا لما بيجي يقول له هم بيقولوا اخواته الكتاب بيقول لك ايه حلوه هنا لان اخوته ايضا لم يكونوا يؤمنون به قال لك ايه هو اخونا معجزاته بصراحه تبهر من حيث معجزاته تبهر عمل معجزات ما حدش عملها لكن من حيث النشأة اتربى في وسطينا وعشان كده ملهش زهوة ولا بهجة ودي قالها هو مرة ليس نبي بلا كرامة إلا في وطنه فأنا لما اتربى هنا وسط الشعب وعيل صغير وباجي وبعمل تبص تلاقي الناس الغرب يحترموني لكن القريبين برضه ما زالوا ينظروا لي ان انا العيل الصغير عشان شافوني في طفولتي وشافوني في محل النجاره وشافوني وانا نا- شايل شباك ورايح اوصله لع- لبيت فلان وماسك مش عارف طبليه ورايح اعملها ورايح اوصل حاجه لفلان شافوني نجار عادي حرف من الحرفيين فقالك ايه بقى؟ هيقعد يتعبنا ليه؟ احنا نعجل بنهايته. احنا اخواته جايب لنا الفضايح لان بيقول في ايه انهم كانوا يعتبرونه اخواته كمختل العقل. كانوا بيعتبروه مجنون قال لك ده هيجيب لنا فضايح ويخلي العيله راسها في الطين طب نقتله طب واحنا نقتله ما نشيل دمه لا احنا نخليه يقتل نفسه فجم قالوا له ايه اظهر نفسك روح اورشليم والناس تؤمن بيك قال لك هيروح هناك مش هيرجع هيروح هناك يقعد يبشر في وسط الناس دول ودول ما, ما عندهمش يا مرحمين هيذبحوه فاحنا نبقى خلصنا منه وهنبقى ضربنا عصفورين بحجر انغلبهم وبقى هو ملك العالم بقى عريضنا هو ده ملك العالم ونأنه عليه يبقى راح واتدفن وانتهت ون- ونخلص من المشاكل هذه القرايب وادي مشورة القرايب جايين يشيروا عليه انت مالك يا اخويا جاي هنا في الجليل شوية القرى الصغيرة روح العاصمة هناك هتلاقي عيد المظال والناس اللي موجودة في الهيكل 2 مليون 3 مليون قاعدين يحضروا العيد اصحى في وسطيهم واتكلم قلبكم علي فقال لهم يسوع أن وقتي لم يحضر بعد في فرق بين في آيات يقول لك أن ساعتي لم تأتي بعد وأن وقتي لم يحضر بعد في فرق بين الاثنين في ساعتي يقصد بيها ساعة موته لكن وقتي يعني وقت الملك يعني وقت عيد المظال الوقت لسه ما حضرش وقت ان اطلع اليهودية واملك على اورشليم واملك على بيت داود الى الابد لسه ما حضرش لكن ساعتي اللي هي ساعة ايه صلبه عشان كده عشان تفهموها وانتوا بتقروا ان وقتي لم يحضر بعد اما وقتكم ففي كل حين حاضر انتوا وقتكم حاضر يعني ايه وقتكم حاضر اصل انتوا من العالم وروح العالم هي روحكم والعالم عمره ما يقف ضد واحد في صفه العالم عمره ما يقف في واحد في صفه شوفه في اي حته في وظيفه من الوظائف الكل حراميه وتدخل تبقى حرامي معاهم ماشي لكن تدخل تبقى امين يقلعوك ليه اصلك بتشهد ضدهم حياتك لوحدها بتشهد ضدهم حياة البر ضد حياة العالم حياة البر ضد حياة العالم عشان كده هو بيقول لهم ايه وقتي ما حضرش اما انتم فوقتكم حاضر ودي تعرفكم حاجة مهمة جدا ان طول ما العالم ضدك يبقى انت صح وان عالم عظم لك يبقى انت غلط افهموها واحفظوها عشان كده بيقول يشوع ابن سراج يا ابني ان اعددت نفسك لخدمة الرب فهيئ نفسك للتجارب ان اعددت نفسك لخدمة الرب فهيئ نفسك للتجارب اوعى تفتكر في يوم من الايام عشان تنادي بالحق العالم هيعظم لك لا العالم هيطلبك لان اللي نادى بالحق طلب وانت مش احسن من سيدك اللي طلب عشان كده هنا بيقول لهم ايه ان وقتكم في كل حين حاضر خلي بالكم هنا لا يقدر العالم ان يبغضكم الله ليه ما يقدرش يبغضكم لانكم انتوا حته منه انتوا عالميين العالم ما يكرهش العالميين ابدا ما يقدرش يكرهكم لا يقدر العالم ان يبغضكم ولكنه يبغضني انا ليه لاني اشهد عليه ان اعماله شريره عشان كده تيجي تقول لي إيه اللي قبل المسيح في حياته ليه بيشوف تجارب ليه بيشوف تجارب اعرف انسان عندنا من وكالة البلح كان ماشي عربيل كل الشرور يصنعها كان بيقول على نفسه انا الشيطان متجسد وبمجرد ما المسيح امتلك حياته والنعمة غيرت حياته قامت حريقة في المخازن بتاعته خدت مش عارف كام مليون وبقى على حديده لدرجة ان غالبية الاخوة قالوا ايه الشخص ده هيعمل ايه هيرتد يا رب وهو بيلعب قمار يشرب مخدرات ويعمل كذا وكذا وكذا كان الخير كتير والمكاسب ورا بعض ورا بعض ورا بعض ويخسر ويكسب والافات تيجي اصل العالم ما يبغضوش يحبه لما قبل المسيح قال له الله انت هتطردني انا وتقبل المسيح طب انا هسحب اللي انا اديتهولك حصلت الخساره كانوا خايفين عليه انه يرتد لكن هو خادم ممتاز ده خرج من التجربة عن الترميم مسؤول أنا جاي ومسنود على وعدك وعينيا تنظر لمجدك واثق فيك وفي قوة حبك أنت إلهي صادق في وعدك وبيقول فيها زمن الضيقة زمن محدود مهما ليل وحزن يسود أنا مستني فجر جديد يوم ما تحقق المواعيد فطلع بحاجة عجيبة فهنا دايما نفس الوضع انتوا وقتكم حاضر العالم ما يقدرش يكرهكم لكن يكرهني انا ليه لاني بشهد عليه ان اعماله شريرة ما تزعلش لما المسيح يظهر في حياتك والناس تقاومك وتقف ضدك واللي يتريق عليك ويقول لك يا عمي انت بقيت خنفاوي كده ودرويش وخدني على جناحك وعامل لي ابن السماء ونسيت ونسيت اوعى تزعل ولا اللي يتريق عليك يضايقك ولا اللي يهددك يضايقك ولا اللي يخوفك يضايقك ما تخافش وما تضطربش وما تترعبش هو بيقول لهم انا وقتي لم يحضر لاني اشهد ان اعماله شريره اي واحد يروح في حته يشهد بايه حتى لو ما مشيتش بكلامك بسلوكك اصل انا دخلت مكتب من المكاتب كلهم شايلني وشايلك وانا داخل عايش بامانه المسيح من غير ما اذيهم هم حرين لكن ما يعمل ايه الجدع ده ما ينفعش تفصيلنا لازم نخلع ليه اصل بيصحي ضميركم وجوده بيقول انه ده انضف من غير ما يتكلم من غير ما يتحدث فده لازم يتسلم من هنا لازم يتخلع من الحته دي عشان كده انا المسيح يسوع بيقول انا اشهد ان اعمال كذا اصعدوا انتم الى هذا العيد انتوا اصعدوا اطلعوا العيد زي ما انتوا عايزين انا لست اصعد بعد الى العيد لان وقتي لم يكمل بعد العيد ده مش هصعده ليه لان وقتي لم يكمل بعد قال لهم هذا ومكث فين في الجليل لكن في حاجة ولما كان اخوته قد صعدوا قالوا له انت حر حينئذ صعد هو ايضا الى العيد الله طب انت مش قلت مش هصعد اه طب بتقول كلام وتتصرف تصرف تاني قلت اصعدوا للعيد وانت تصعد طب مش ده في خلاف على العموم نفهم المرة الجاية الله قادر أن يبارك حياتكم ويمتعكم بالنعمة ويعطينا أن نحيا لتمجيد اسمه القدوس حتى يعمل فينا وبنا له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين تفضلوا نصلي حامنا